أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول فتاوى الرحمة سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل وأن يجنبنا وإياكم الزلل ونبدأ مباشرة في تلقي اتصالات حضراتكم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام آه، اتفضلي يا كيف أختي حالك يا شيخ؟
الحمد لله
آه، في واحد ما بيصومش واحد بس ايه هو مش مريض هو واحد.
مش مريض ايوه ما بيصومش اه بقول لك ما بيصومش طيب ايه السؤال على ايه
يعني ما بيصومش ولما بيصوم لما بيصوم بيدوخ ويقع
اما بيصوم بيدوخ ويقع ي- يعني هو هو حاول الصيام حاول الصيام ولكن ما استطاع اه اه حاول اه طيب ما هو ده دي حالة مرضية أصلا يعني طيب جاي نجاوب على حضرتك حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه عندي سؤال لو سمحت يا شيخ أيوة اتفضلي آه شيخ والله آه ده- يعني كان عندنا مبلغ في البوسطه وكده وشلناه من البوسطه و- واشترينا شقه يعني بيه طيب.
فكملنا عليه ح- يعني كان ناقص المبلغ وعملنا قرض وكملنا عليه طبعا احنا ما كنا ع- حاولنا يعني حد يسلفنا ما حدش راضي. طبعا الفوائد اللي طلعت من المبلغ اللي كنت انا حاطاه في البوسطه ما اخدتهوش يعني اخدته يعني بس ما صرف ما خدتوش ليا يعني فأنا أيوة دلوقتي وديتيه بحاول فين يعني خدتي وديتيه فين خطيته خ- ب- طلعت منه يعني يعني يعني كفرت بيه شويه يعني وبقيته معايا لسه فانا حضرتك لو سمحت يعني كنت عايزه ايه آه يعني آه اكمل مبلغ واروح اسدد للبنك بحيث ان يشيل من مني عني الفوائد وحيث- وع- وكمان يعني ايه ع- يعني عشان ما اغضبش ربنا وكده يعني عاوز احول ب- يعني بحوش بقدر الامكان حتى من قوتي ومن قوت عيالي عشان اسدد للبنك المبلغ كله وما ياخدش فوائد كتير يعني عليا و... وعشان اخلص من فوائد البنك هل اخد المبلغ اللي طلع الفوائد دي اضيفه عليهم ولا اخليه أط...
طيب، حاضر.
اطلعه كفاره المال يعني حاضر حاضر حاضر حاضر آه سؤال آخر السلام عليكم أخ فيصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليك يا شيخ اتفضل يا أخي بارك الله فيك كيف صحتك بارك الله فيك والله سؤال لو سمحت اتفضل والله انا مقيم بالاردن أيوة وبعدين آه، بشتغل في تحويل ال- الفلوس يعني أيوة
ف بتقاضى بعد الاجر على ورقه الدولار عارف انت الدولار تتقاضى بعد الأجر على على ورقه الدولار يعني ببعت في نفس الوقت يعني ببعت الواحد بعت ورقه باخدها على نفسه في نفس الوقت في نفس اللحظه في مصر يعني ماشي، وانا بب- وانا بحول فلوس مثلا بالفاكسات يعني اعطيني اعطيني الصوره بالضبط التي تحدث انت تتعامل في الع- في العمله ت- آه، آه.
تبدل وتغير وتعطي دولارات مقابل دينارات وما الى ذلك آه الله ايوه الله يرضى عليك فإيه؟
ببعت بحول انا مثلا فلوس مصر على الصرافه عن طريق الصرافه طيب ماشي ماشي اه بس أنا بحول بالمبلغ مثلا مبالغ وفي بعض الاخوه مثلا المقيمين هنا بيبعتوا مثلا بيبعت ورق الاهل ورقتين ثلاثه بقتضى على مثلا على ورقه دينار اه يعني انت انت تقوم بتحويل الفلوس لهم مقابل مبلغ يستقطع ايوه الله يرضى عليك ماشي بس في, في تلك اللحظه بحولها على مصر على طول يعني هم باخدوها في نفس الوقت يعني بيجي مثلا واحد بيجيب لي ورقه هنا هسه ويروح الدكه مثلا اتصل انا تليفون على اخويا مثلا في مصر بقول له في مثلا فلان ورقه اه في نفس الوقت ايوه ايوه وهو مثلا بيدينا عليها دينار مثلا آه.
بحيث هي تحويلها يعني مثلا في طب نفس خلاص الوقت حاضر الخدمه حاضر, السريعه حاضر, يعني حاضر ماشي معنا اتصال اخر السلام عليكم وهاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
من فض- من فضلك يا شيخ ممكن بس أسأل أسأل حضرتك سؤال اتفضلي آه أنا معايا م- مبلغ وحطاه في البوسطة ايوه آه هل ممكن أخد فوايده يعني أصرف منها على ابني؟
طيب حاضر ماشي
طيب يا رسول الله. طيب نجاوب على الاسئله دي معنا اتصال اخر مشاهد السلام عليكم السلام عليكم
الو الو السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك الو ايوه حاضر وقت التلفزيون ايوه السلام عليكم يا عم الشيخ وعليكم السلام وبركاته اتفضلي
لو سمحت عايز اسال على حاجه ايوه
آه، أنا كنت نادرة نادر آه، وكنت في المدرسة أن أصوم شهرين لو نجحت وكده آه.
شهرين متتاليين نعم 60 يوم ماشي وبعدين آه، ما يعني إيه أنا اتجوزت وخلفت دلوقتي وعايزة أنا أصوم بس ينفع أصومهم متفرقين بس أنا نادراهم شهرين 60 يوم ورا بعض طب حاضر حاضر حاضر نجاوب عليك آه، بالنسبة للسؤال الأول السيدة التي اتصلت وقالت إن واحد ليس مريضا ولكنه لا يصوم طيب ليس مريضا ولا يصوم يبقى ده معناه إنه متعمد الإفطار لذلك أنا سألتها هل هي تحا... هل هو حاول أن يفطر أن يصوم قالت نعم حاول أن يصوم ولكنه بيدوخ ويقع يبقى إذا مريض بيدوخ ويقع في مشكلة لابد وأن يوجد لها حل عنده أنيميا عنده ضغط عنده سكر عنده أي حاجة لابد وأن تعالج حتى نعرف السبب في هذا والذي يخبرك بعلاج هذه الظاهرة إنما هو الطبيب إذا كان السكر بينزل عنده لدرجة إن يعمل له غيبوبة ويقع من طوله عنده آه، ضغط بيوطى لدرجة إن ممكن يعمل له الأزمة اللي بتقولي عليها عنده أي حاجة نقدر نروح للطبيب ونشوف إيه الموضوع لكن إلى أن يتيسر ذلك طالما انه لا يستطيع الصوم وزي ما بيقال ان هو بيدوخ ويقع من طوله يبقى هو في حكم المريض له ان يفطر ويقضي من ايام اخر لكن يا ريت ما نسكتش على الحاله ونحاول ان احنا نشوف السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع ايه ها ومن الممكن جدا جدا يعالج ويبقى سليم ومعافى ويستطيع الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى لكن إلى أن يتم الشفاء من هذه الحالة هو في حكم المريض يعني زي ما بيقولوا إن من غلبه الجوع والظمأ لو واحد حصل إن الجوع والظمأ كاد أن يهلكه حكم حكم المريض مش قادر مش قادر يقاوم خلاص وصل إلى درجة لا يستطيع معها الصبر فهذا الإنسان حكمه حكم المريض يفطر وعليه أن يقضي من أيام أخر يكون فيها أقدر على الصيام معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي إيه، حضرتك السؤال الأول هو بالنسبة لقراءة القرآن هو بيبقى فيه الم- ال- بالنسبة لأحكام التجويد فيه المد اللي هو ال- المنفصل بيبقى جائز أو إن هو يعني له حكمين يعني فهل إن أنا دلوقتي لو أنا على أساس إن أنا عايزة يعني أنا أقرأ بسرعة وإن أنا أكسب أكتر من ختمة يعني فلو أنا قرأت بال- بالمد المنف... إن إن أنا قصرت المنفصل فيبقى ثواب إن أنا أمد المنفصل أكتر من ثواب ال- القصر ولا لأ؟
طب حاضر يعني حضرتك ده السؤال الاول السؤال الثاني حضرتك لو سمحت كان في اخت توفاها الله قبل ما ربنا يتوفاها هي مرت بمرحله كانت كانت في غيبوبه طبعا في غيبوبه هي رفع عنها ال- القلم يعني ما فيش مشكله انها لو ما صلتش أيوة.
لكن قبل مرحله الغيبوبه دي هي كانت مريضه فعلا يعني في الفراش يعني كانت هي اه كانت بتقوم من السرير بس بالعافيه لازم حد يسندها وطول ما هي قاعده في السرير حاسه دايما بدوخه يعني بتفوق للحظات كده وممكن تتكلم فيها وواعيه لكن بعدها بت- بتبقى طول بت- بتخرج عن الوعي كده وكانها بتنام حتى كنا ساعتها في وقت ما هي بتبقى صاحيه فيه ويقظه نقول لها طب ح- ح- يعني صلي او كده تقول والله انا عايزه اصلي بس مش قادره مش قادره تعبانه وفي وسط ما هي بتكلمنا نبص نلاقيها عينيها غمضت ونامت هي حضرتك هي مش امي بس يعني انا بعتبرها زي والدتي فهل يجوز ان انا اصلي اصلي لها ان انا احسب هي المده الفتره اللي مرت بيها دي كانت ما فيش صلاه فيها بالنسبه لها كانت حوالي تقريبا اسبوع هل ممكن انا اصلي اصلي عنها في ال- الاسبوع دوت مثلا العدد الايام دي حاضر حاضر ماشي معنا اتصال اخر استاذ خالد السلام عليكم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل ازيك يا شيخنا اهلا بيك يا اخي كريم بقول لحضرتك آه، يعني بالنسبة لصلاة القصر لأن زي ما حضرتك آه، آه، زي ما حضرتك عارف يعني متطلبات ال- ال- ال- العصر يعني يعني ممكن أبقى مثلا آه، مشيت بالعربية حوالي 500 كيلو ايوه وفي نفس الوقت ببقى ببقى راجع البيت يعني 500 كيلو مثلا طلعت من شرم الشيخ آه، رايح المنصورة أكتر من من 500 كيلو أيوة.
آه، بصلي الفجر وأطلع على أروح على على المنصورة أيوة.
أوصل قبل الظهر تقريبا ماشي ماشي فهل اليوم ده بيبقى قصر كله ولا طب حاضر شكرا حاضر يبقى قلنا السؤال الأول على السيدة الفاضلة التي تسأل عن الشخص الذي يعاني من دوخة و... ويسقط أنه يعالج من مرضه وأسأل الله له الشفاء بالنسبة للأخت اللي تسأل عن موضوع فوائد البنوك أو فوائد ال- ال- البوسطة التي وضعت فيها مالا وبعد كده تريد أن تأخذ هذه الأموال وتستفيد بيها وكلام زي كده طبعا لا يجوز أخذ المال ها لا يجوز أخذ المال وفي سؤال تاني عن مو- نفس الموضوع هذا مال غير طيب والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه فنحن نأخذ هذه الأموال لا لنتصدق بها ولا لننفق منها على أنفسنا وإنما ينبغي أن نأخذها لنتخلص منها لنتخلص منها كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به فيحرم أخذ ما يسمى بالفوائد التي على أموال مودعة لدى البوسطة لدى البنوك الربوية أي حاجة هذا أمر وأنصح إن إحنا ممكن ننقل هذه الأموال إلى بنك إسلامي يتعامل بما يسمى بالمرابحة والمضاربة ويبقى في الحالة دي الشبهة بتتلاشى أو تقل لكن عموما لا يجوز أخذ هذه الفوائد للاستفادة بها في ان انا ادفعها تاني لحد لي على دين او ان انا آه، آه، اصرفها على اولادي او شيء من هذا القبيل بالنسبة لتحويل الفلوس بالنسبة لتحويل الفلوس الحديث يعلمنا الحديث يعلمنا يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد ومثلا بمثل فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد فلو قلنا إن احنا هنبيع دينارات بدولارات أو هنبيع مثلا دينارات دي أردنية بجنيهات مصرية يبقى مفروض إن أنا ببيع له وأقبضه في الحال ببيع له وأقبضه في الحال أنا بقترح على أخينا طبعا أنا مش هعمل كده لأن اللي, اللي قدامي اللي قدامي بعمل فيه إيه بيديني دينارات بيديني دينارات وأنا أقول للوكيل عني في المكان الفلاني ابعت مبلغ كذا للحتة الفلانية ما بياخدش مني ويديني في الحال طب نعمل إيه ممكن جدا جدا أفصل ما بين العمليتين افصل ما بين العمليتين اقول له ايه مثلا انت هتديني دولار هتديني دينار انا هشتريها منك مقابل جنيهات مصرية مقابل جنيهات مصرية واديله الجنيهات المصرية اديله انا راجل بتاع صرافة عندي جنيهات مصرية وعندي دولارات وعندي دينارات وعندي كل حاجة فاخد منه الدينار واديله الجنيه المصري ال- العملية التالية عايز يا عم تبعتها انا مفيش مانع ان انا ابعتها لك بحواله على اسمي او على آه، آه، آه، بلدك مقابل مبلغ معين هاخده منك مقابل مبلغ معين ها- هاخده مقابل هذه التحويله يبقى انا زي بالظبط البنوك بدل ما يعني ننقل المساله من شخص الى بنك انا بروح للبنك بروح مديله الفلوس مديله مثلا 1000 جنيه اقول له لو سمحت اعمل لي دي حواله على مصر يروح واخد مني الفلوس ومحصل مقابل الحواله مبلغ زائد فانا فصلت ما بين العمليتين اول حاجه نقلت له الدولار او الدينار الى مصري وبعدين هو بعد كده بيقول لي انا عايز احول ال 3000 جنيه دي الى مصر طيب انا هاخد ال 3000 جنيه احولها له على مصر وازود عليهم مقابل التحويله 50 100 جنيه دينار دينارين ثلاثه زي ما انا عايز يبقى في الحاله دي انا امنت من عمليه ان يعني لا اتقابض في الحال انما فعلا انا بتقابض انا راجل بتاع صرافه عندي كل العملات عايز جنيه مصري اتفضل جنيه المصري عايز تحوله مفيش مشكله احوله لك مقابل ان انا اخد ها مبلغ زائد على هذا مقابل التحويله وهذا هو الاولى والله اعلم طيب الاخت اللي بتقول انها نظرت لو نجحت هتصوم شهرين متتابعين وبعدين الان تزوجت واصبح من العسير والصعب أن تفي بنذرها على النحو الذي فرضته على نفسها لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين طيب النذر شأنه كشأن اليمين لو واحد حلف على حاجة إنه يعملها ولم يستطع أن يعملها أو حلف أن يترك شيئا وأراد أن يعمله يبقى كأنه حنث في يمينه والذي حنث في يمينه ده بيعمل ايه بيكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نفس المعنى هنقوله للأخت التي نذرت أن تصوم شهرين متتابعين ولا تستطيع الوفاء بنذرها على النحو الذي ألزمت نفسها به هتعمل إيه؟ هتتحلل من هذا النذر بأنها تطعم عشرة مساكين تطعم عشرة مساكين والقرآن يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم الوسط أنا بصرف كام في اليوم هحسب الكلام ده وأقول عشرة مساكين لكل واحد نصيب من نفس الأكل أو من نفس القدر الذي أنفقه على نفسه ويبقى كده تحللت من نذري تحللا كاملا وإذا صامت تصوم بقى آه اثنين وخميس تصوم آه آه ثلاث أيام من كل شهر دي حاجة ترجع لها بعيدا عن النذر الذي لم تستطع أن تفي به على النحو الذي شرطته الأخت اللي بتسأل بتقول قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد طبعا ده شيء كويس ان احنا نحافظ على احكام التجويد ها لان ربنا سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا قال سيدنا علي الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فهي طيب نكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه اختي لو سمحت مش نسأل مشرق أشرف اه اتفضلي سؤالك سؤالك
إس- لو سمحت مش نسأل الشيخ طلعت عفيفي ايوه نعم لو سمحت الشيخ طلعت أنا مسافرة من اسكندرية إلى الصعيد إن شاء الله ايوه فالسيارة ستغادر اسكندرية بعد صلاة العصر نعم وأريد أن أصلي المغرب والعشاء فهل أصليهم في البيت قبل أن أذهب أم أصليهم قصرا طب حاضر حاضر طيب آه، فبنقول ل- آه، آه، آه، قراءة القرآن الكريم بالتلاوة والأحكام التي تضبط تلاوة القرآن الكريم هذا أمر مطلوب ومن كلمات الإمام الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة طيب هي تسأل خصوصية المد المنفصل المد المنفصل الذي يجوز أن يمد حركتين أو أربعة أو خمس حركات هل يا ترى لو أنها أرادت الإسراع في أن تختم القرآن مرة مرتين ثلاثة في شهر رمضان فهي تقرأ بقصر المنفصل فهل القراءة بقصر المنفصل تقل في ثوابها عمن يقرأ بطول المنفصل دي ملهاش علاقة بموضوع الثواب لأنه هذا وجه من أوجه القراءات هذا وجه جائز حتى اسم المنفصل مد جائز يجوز مده اتنين ويجوز مده أربعة ويجوز مده خمسة فطالما أن الأمر مبني على الجواز يبقى يجوز لي أن أقرأ بهذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه والعلماء يشترطون إذا قرأت بقصر منفصل أن أقرأ دائما به وإذا قرأت بالتوسط يبقى به كله وإذا قرأت بالمد يبقى بالمد كله فلا بأس أن تقرأي بقصر منفصل لكن آه، يعني نراعي مسألة الوقوف والمعاني المتكاملة يعني أنا آه، بأناشد إخواننا الذين يصلون صلاة التراويح ويقومون بإمامة الناس إنهم يراعوا عملية الوقفات لأن القرآن الكريم معاني متكاملة ها، بألاحظ إنه علشان السرعة ممكن واحد تبص تلاقيه ياخد قلي وصلي وجيم والعلامات دي مفيش الكلام ده وجري جري جري جري طبعا ده مش مظبوط احنا بنقرا قران ما بنقراش جريده فاحنا محتاجين ان احنا نقرا مع مراعاه الوقوف واعطاء المعاني المتكامله لكن لا يحملني الاسراع على ان اقرا قراءه لا اراعي فيها أين أقف ومتى أقف العلماء يقولوا أن في وقف قبيح وبدء قبيح ها في وقف تام وفي وقف حسن وفي وقف كافي وه- وما إلى نراعي هذه المسألة ولا داعي أن تأخذنا السرعة إلى أن نضم الجمل على بعضها دون رعاية للفواصل ودون رعاية للوقفات التي تعطي للقرآن الكريم جمالا وحلاوة وزي ما قلنا سيدنا علي فسر كلمة الترتيل بأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهناك علم متكامل اسمه علم الوقف والابتداء أتمنى أن إخواننا يرعوه وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع ويتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم بالنسبة للأخت التي توفيت وكانت في غيبوبة قبلها وقبل هذه الغيبوبة كانت بتحصل حالات إفاقة هي بتسأل هل ممكن تصلي ليها طبعا ما ينفعش ان واحد يصلي مكان إنسان آخر صلاة لا إنما يمكنك أن تدعي لها وتستغفري ليها وهي معذورة هي معذورة أنه الوقت الذي كانت تستفيق فيه لم يكن يك- يكفي انها تتوضى وتصلي و- وتتحرك و- او حتى تتيمم ها بتلاقي تفوق شوية وبعدين تغيب تفوق شوية وبعدين تغيب فالمسألة اذا لها عذرها آه، ويمكنك الدعاء لها ان شاء الله واسال الله ان يرحمها رحمه واسعه معنا اتصال اخر السلام السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا اخي ازي حضرتك يا دكتور طلعت الحمد لله والشكر لله الله يبارك فيك عندي سؤالين لو سمحت اتفضل السؤال الاول انا شغال هنا في السعوديه وزوجتي جت خدتها عملنا عمره نعم من فتره من اربع سنين بس هي ما قالتليش الا دلوقتي أيوه.
فالمفروض بعد بعد ما بنخلص العمره بتتحلل تقص جزء من شعرها فهي ما كانتش تعرف الموضوع ده وما سالت ما سالتنيش فدلوقتي آه، عرفت وبت... آه، ان هي ما- نسيت او ما كانتش عارفه تقص يعني فما قصتش ما ايه ما كانتش ع... ما كانتش عارفه ان هي لازم تقص في التحلل من شعرها وما قصتش في العمره دي اه فايه اللي- إيه اللي علينا دلوقتي السؤال الثاني لو واحد بيتاجر آه، في الملابس وبالتقسيط وحاجات زي كده ازاي يطلع زكاه ماله طب حاضر شكرا حاضر حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي ازيك يا شيخ ازي حضرتك انا احمد الله ونشكره بركاته الله يبارك فيك والله أنا بقول لحضرتك انا بالنسبه ب- بحكم المعاملات ال- الماليه اللي في السوق بتجيني آه، مبالغ فضيه كتير ايوه يعني مثلا بتوصل في ال 15000 او 20000 جنيه من الفضيه اللي هي الجنيهات والانصاص والربع جنيه ايوه في آه، اخ بيجي بياخد آه، ال 1000 جنيه وبياخد عليه عمول يعني ال- ال 1000 جنيه بياخده 1030 بس بيديني بيه مع... آه، فلوس آه، فئه اللي هي الورق ال 5 جنيه وال 10 وال 100 وال 200 اه حكم ال- ال- المعاملات دي ايه؟ هل فيها ذنب علي او انا يعني معاملات عاديه ما فيهاش اي مشكله؟
يعني بيديلك بزياده عن الثمن كمان لا لا يعني بياخد مني ال ال 1000 جنيه فضيه بيديهولي 970 يدولك 970 اه امم حكم دي ايه؟ علشان انا انا سالت ناس كتيره قالوا لي انك انت ب ب ب يعني علشان انت بتحل ازمه فلوس معاك علشان المبلغ المبالغ بتبقى كبيره بتوصل ل 20000 و15000 بتجيلي دايما عاده من شركات الاغذيه اه وشركات الاغذيه معاملاتهم دلوقتي كلها كلها تقريبا 90% منها في الفلوس الفضيه فانا طيب.
غصب عني لازم بتعامل بالفلوس الفضيه دي معاهم وبالتالي انا لما باجي اتعامل بيها مع البنوك لو بوضع في حساب جاري او او اي حاجه او معاملات مع الناس اللي بتجيب لي موردين بي- مش عاوزين ياخدوها طيب انا احل الازمه دي بحلها ان انا الراجل ده بيجيني بياخد ال1000 جنيه فضيه أنت واضح واضح بيديله السؤال 900.
واضح السؤال واضح السؤال معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
ازيك يا شيخ طلعت اهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب ربنا يتقبل منا ومنكم الله يخليك آه ممكن أسأل حضرتك سؤالين اتفضل آه عايز أعرف ال- السنة اللي هي غير مؤكدة اللي قبل ال- اللي قبل العصر اللي أربع ركعات السنه أيوه مالها اللي غير مؤكدة اللي قبل العصر ايوه آه أصليها أربعة بتشهد واحد في الآخر ولا اتنين اتنين طب حاضر آه السؤال التاني هل يجوز آه آه إن أنا أبقى حاطة حاجة يعني في بقي أثناء الصلاة
حاطه حاجه في بقك آه، يعني انا لما بروح اصلي في المسجد الت- العشاء والتراويح آه، يعني بحط حبايه قرن في ال- في بقي مم.
اثناء الصلاه طب حاضر بحيث يعني ت- تعطر الفم وكده حاضر بحيث انك انت ايه نعم بحيث بتقول انك انت ايه آه، بتعطر الفم وكده
حاضر هل يجوز يعني ولا لا حاضر ماشي ماشي مم. طيب آه بيسأل أخ عن صلاة القصر بيسافر 500 كيلو مثلا من ال- شرم الشيخ إلى المنصورة بيرجع تاني وما إلى ذلك إذا كان راجع بيته إذا كان راجع بيته وعند أهله فمش هيجمع ولا هيقصر إنما يمكنه أن يجمع ويقصر وهو في الطريق يجمع ويقصر وهو في أثناء السفر في الطريق ويكون القصر لصلاة تشمل جزء من وقت الثانية يعني إيه؟ أنا لو أنا مسافر مثلا هتيجي عليا صلاة الظهر ممكن أجمع الظهر والعصر إذا كنت أنا سأصل إلى المكان الذي أنا فيه بعد العصر يبقى دخل جزء من وقت الثانية اللي هي العصر مثلا دخل في أداء الصلاة الأولى وشمل السفر الصلاتين معا يبقى أنا في الحالة دي يجوز لي أن أجمع وأن أقصر الظهر مع العصر لكن لو أنا وصلت إلى بلدي المكان اللي أنا فيه ها وقبل العصر يبقى هصليه في وقته مع الجماعة في المسجد دون قصر ودون آآ آآ جمع آآ إذا كنت السفر سيمتد وهيجي سؤال برضو بهذا المعنى هيمتد بحيث هيدخل عليا الصلاة اللي جاية يبقى ممكن أجمع جمع تأخير أجمع جمع تأخير أو أجمع جمع تقديم كما قلت إذا كان السفر سيشمل جزء من وقت الثانية يعني لو أنا مسافر إلى مكان هأبقى فيه مدة تقل عن أربعة أيام أربعة أيام فأقل يبقى أنا في الحالة دي يجوز لي القصر في مكانه في مكاني وأثناء الطريق لكن لو المسألة أنني عائد إلى بلدي ومقيم بين أهلي وزوجتي وما إلى ذلك يبقى أقصر أثناء السفر وأتم عند عودتي إلى مكاني إن شاء الله تبارك وتعالى هو برضو السؤال سيارة ستنطلق للسفر بعد العصر بعد العصر هل ممكن أنا أصلي المغرب والعشاء جمع قبل دخول وقت المغرب لا يجوز هذا لا يجوز ها الجمع بيبقى ما بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا والجمع ما بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء لكن عشان أصلي المغرب والعشاء في وقت العصر هذا لا يجوز إيه طيب في سؤال عن موضوع العمرة ومسألة الحلق أو التقصير التي لم تقم بها الأخت المعتمرة إيه من أربع سنوات احنا المذهب الذي درست فيه وهو مذهب الشافعية بيرى ان الحلق او التقصير ركن من اركان العمرة او ركن من اركان الحج لا يصح الا به لا يصح الا به فيعني دع لنا فرصة ننظر فيما هو أكثر من مذهب الشافعية بحيث أن لو في رخصة قيلت أن هذا واجب يمكن أن يجبر بدم نقول لك طب ده سنة من السنن ولا يلزم المعتمر أو الحاج هذا الأمر ده مسألة أخرى لكن المسألة تحتاج إلى بحث لأنه بالطريقة دي يعني على المذهب الذي تعلمت عليه مذهب الشافعية كده العمرة لا تجوز لأنها فقدت ركنا من أركانها فندع إن شاء الله يعني هذا السؤال لمزيد من البحث إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة اللي بيبيع ملابس بتقسيط كيف يحتسب زكاة ماله كيف يحتسب زكاة ماله بنقول أنا بأحسب الأموال السائلة التي عندي والأشياء العينية التي أملكها إذا كنت بتاجر في ملابس وعندي ملابس عينية فعلاً في خزين في مخزن عندي بحتسب قيمتها بالجملة وبحتسب الأموال السائلة وبحتسب الديون التي لي على الآخرين لأن الديون التي لي على الآخرين فلوسي وستأتيني في أوقات متلاحقة فتعتبر كأنها معي يبقى بأحسب الديون وبأحسب الأموال السائلة وبأحسب عرض التجارة الذي أتاجر فيه عرض التجارة الذي أتاجر فيه وهو القماش مثلا أو الملابس واجمع الكلام ده كله قيمته قد إيه وأطلع عليه كل سنة هجرية قمرية أطلع 2.5% 2.5% آه ده سؤال الملابس اللي بالتقسيط بالنسبة لسؤال الأخ اللي هو بتاع المبالغ الفضية الكتيرة احنا عندنا قاعدة شرعية بتقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد آه، النص ده بيحكمنا انه لازم تكون في التماثل والتقابض في الحال لان انا ببيع جنيهات بجنيهات جنيهات مصريه بجنيهات مصريه طيب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا اخي جزاكم الله خيرا يا شيخ بارك الله فيكم جميعا لو سمحت يا شيخ لي سؤال بس عند حضرتك اتفضل آه، بالنسبة لل- أثناء الوضوء آه، بعد الوضوء لو ال- لو الشخص في ريح خرج آه، بالنسبة للاستنجاء ده لازم بيكون آه، ندخل الحمام ويستنجى ولا ممكن ي- يتوضأ تاني من غير للصلاة من غير دخول الحمام طيب السؤال بس هل هو شك ولا يقين لا يقين في ريح خرج طيب ماشي ف- فهو عشان يعني عشان نجاوب على الاثنين ايوه في ريح خرج بالفعل اه خ- بالفعل فهو آه.
يعني آه، آه، ما يقال الاستنجاء آه، نطلب من حضرتك بس تعريف آه، ليه آه، بعد كده هل هو يجوز ان هو يتوضا مباشره من غير ما يدخل حمام حاضر حاضر سؤال ماشي.
حضرتك س- سؤال تاني يا شيخ بعد إذنك.
ايوه آه، بالنسبه انا مولود في آه، في تبوك في السعوديه ان شاء الله نعم ف ان شاء الله في, في اخر رمضان بذهب ل- لعمره ان أيوة.
شاء الله ايوه فبعد بعد ما انتهي من العمره آه، في اصدقاء ليا في جده بروح لزيارتهم طيب فبيكون رمضان انتهى طيب فهم بيقولوا لي يعني ايه آه، ب- كده بيكون عليك لو انت هتذهب للحج بعد كده بيكون عليك آه، كفاره او قضاء او شيء من ذلك يعني فما انت هت...
أعرفش.
انت هتعمل عمره فين في مكه هت... لا هتعمل عمره في رمضان في رمضان في اخر آه، عشر ايام آه كويس وبعد كده هتروح جدة تبقى فيها قا- مقيما لحين الحج لا لا لا لا هم في العيد آه، يعني اعيد عليهم واسلم عليهم وبعد كده ب- باجي تاني تبوك م- مكان الشغل بتاعي خلاص وبعد كده عايز تحج بقى من تبوك اه من تبوك طيب ماشي لا واضح السؤال واضح السؤال معنا اتصال اخر اخ احمد من ليبيا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، لو سمحت يا شيخ اتفضل لو سمحت ينفع زكاة المال آه، لواحد يعني توفى ضربات السيارة ونقترح لإخواني يعني يدوا زكاة المال زكاة رمضان يعني
زكاه رمضان اللي هو ال- ال- زكاه الفطر
هذا زكاة الفطر تطلعها لمين في واحد هنا توفى يعني ضربة السيارة وعنده صغار في مصر يعني عنده اطفال صغار اه اه يعني تريد تخرجها لاولادي في مصر اه ن- نخرج عليه يعني طب حاضر حاضر ماشي معنا اتصال اخر ام جنى ايوه السلام عليكم عليكم السلام لو اتفضلي سمحت احنا عندنا شركه توريدات شركه توريدات اه ايوه وعن وبورد بورد آه، يعني حاجات ل- لشركه ايوه ففي المسؤول عن التوريد في الشركه دي بياخد مني حاجات كل شهر اه بس بيخليني مثلا اعمل ثلاث فواتير فاتورتين بيطلب مني منهم حاجات والفاتوره الثالثه بيخليني أخ- اديها للشركه واخد منه الفلوس في- من الشركه واديها له هو مم.
انا عايزه اعرف ايه الموقف انا فلوسي انا حلال يعني انا فلوسي انا بقدم بضاعه وباخد فلوسي بدلها
ايوه بس السؤال الفاتوره الثالثه دي حقيقيه ولا وهميه لا وهميه طيب ما انت عارفه الاجابه وهميه يعني تزوير طب وبالنسبه لفلوسي انا طب انت شريكه معاه اه انت شريكه معاه في في في هذا الايه ده اكل اموال الناس بالباطل اه واحد بي بي بي بيزور بيزور شهاده او بيزور فاتوره عشان يحصل بيها على فلوس اه مين اللي بيساعده على كده انا طبعا طيب طيب آه، بقى بدل ما تنكري عليه وبدل ما تقولي ده حرام وده لا يجوز تقومي تعمليها له وتضربيها له وبعدين هو ياكل وتقول انا فلوسي حلال مم.
طب انت فلوسك حلال في الجزء الاول اه طب والجزء الثاني ده حساب على حساب حساب مين على مين هيتحاسب عليه انت وهو مع بعض اه نعم طيب أه... نعم السلام عليكم السلام عليكم طيب نيجي نكمل بقية أسئلة بالنسبة لل... للأخ اللي هو معاه الفضية احنا قلت قلنا الحديث يقول إذا إذا آه، آه، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد فالتماثل والتقابض شرط في مسألة العملة المتفقة مع بعضها الموضوع حقيقي بالنسبة لي أنا جديد أنا أول مرة أسمعه حتة الفضة كتيرة وبعدين أبيعها بسعر أقل فبرضه هستأذن أأجل الإجابة على هذا لحين بحثها بصورة أقوى لأنه الاستعجال في مثل هذه المسائل مش من صالح لا المفتي ولا المستفتي آه، آه، آه، ويعني ليس عيبا في أن أقول أن دي جديدة عليا والأول مرة آه، آه، أسمعها فدعونا نبحثها وأسأل الله تيسير يمكن في اللقاء اللي جاي في يوم الخميس زي النهاردة نقدر ن- آه، نجيب حضراتكم عليها إن شاء الله ونتعلم ونتعلم وينبغي على المفتي أن يعود الناس على كلمة لا أدري لا أدري يعني مش كل حاجة يعرفها في حاجات ما يعرفهاش ممكن جدا يسأل عنها ويبحثها طيب بتسأل على السنة قبل العصر هل أربعة مع بعض ولا اتنين اتنين في معنى حديث صلاة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى تبقى تصليهم اتنين اتنين السؤال الثاني اللي أضحكني شوية يعني خلاني كده يعني إنها وهي بتصلي بتحط في بقها حبة قرنفل ها أو ممكن مثلا واحد يحط البانة واحد تاني يحط حاجة تانية لا الكلام ده لا يجوز شرعا الأكل والشرب يبطل الصلاة هل يجوز لي في الصيام أن أضع حبة قرنفل عشان أحافظ على نظافة على طبعا نقول لا ده أكل إذا أنا اعتبرت ان القرنفل وما ي- ي- يستخلص منه او ما آه، ينبعث منه من رائحة بعد كده باخدها بريقي وادخلها ان ده يعتبر لون من الوان الاكل ها كذلك الصلاة لا يجوز ان يتعاطى الانسان شيئا في فمه وعايز يحافظ على رائحة فمه نقية وطيبة يغسل بمعجون يستعمل القرنفل قبل الصلاة وبعدين ساعة الصلاة خلاص ها الله أكبر يبقى أكبر من كل شيء وأنا طرحت الدنيا بكل معانيها وراء ظهري فلا أكل ولا شرب ولا كلام ولا رد سلام ولا التفات يمين ولا شمال ولا أي شيء ف آه، يعني آه، آه، وضع شيء في الفم أثناء الصلاة لا يجوز وهذا نوع من الأكل ها يبطل الصلاة بالنسبة للاستنجاء الاستنجاء من الريح لا يلزم الاستنجاء من الريح بل إن العلماء يرون أن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء يكون من بول أو غائط إنما الريح لا تستنجي منه لا تستنجي من الريح هذا خطأ هذا خطأ ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا سألت سؤال متعمدا هل ريح فعلا لأنه بدأ الأخ بسؤال الشك الشك لو شك بقى يبقى في الحالة دي هيمسكك الشك هتبقى مشكلة فإياك أن تستسلم لدواعي الشك التي تريد أن آه، يعني تفسد عليك عبادتك فإحنا بنقول ها أنت متوضي شكيت هل طلع ريح ولا ما طلعش لا ما تلتفتش ولا لي أي لازمة ولا لي أي لازمة إنما لو يقين وخرج ريح فالاستنجاء لا يستعمل في الاستنجاء من الريح أو لا يستنجى من الريح بالماء ودخول الحمام لا اتوضى على طول وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن يؤدي آه، آه، عمرة في رمضان طبعا العمرة في رمضان فيها فضل عظيم جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي تعدل حجة معي طب انت عملت عمرة في رمضان ورحت زرت حبايبك وقرايبك في جدة ومن جدة طلعت على تبوك ايه اللي هيلزمك يقول لك ده غلط ومش غلط ما احناش عايزين يا اخوانا كل واحد إيه يعني لا يدري في الدين شيئا يبدأ يفتي وقول له انت كده غلط وانت كده مش عارف هيبقى عليك ايه ومش عليك ايه هو مع الراجل شغال في تبوك وأدى العمرة في شهر رمضان حتى لو أداها في أشهر الحج لو أدى عمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة ورجع إلى المكان الذي جاء منه وأراد أن ينوي بعد ذلك الحج ليس عليه أي شيء فده لا عمل عمرة في أيام في أشهر الحج إنما عملها في رمضان فلا داعي إن كل واحد يجي ها يفتي ويقول لك ده عليك ومش عليك وحرام وحلال ده لا شيء عليك وأسأل الله تعالى القبول بالنسبة لزكاة الفطر زكاة الفطر تخرج لأهل البلد الفقراء والمساكين في المكان الذي أنت فيه في المكان الذي أنت فيه فبتخرج زكاتك إلى أقرب الفقراء إليك وإحنا لو عايزين بقى نبعت صدقات نبعت حاجات بعيدة عن حكاية زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الفطر كلها ملاليم يعني كلام كلام بسيط جدا ها فإذا أردت أن تساعد هذه الأسرة الفقيرة فأمامك المجال مفتوح بعيدا عن موضوع الزكوات التي تخرج من أغنيائكم فترد في فقرائكم إلا إذا لم أجد فقراء في بلدي وفين النهاردة البلد اللي ما فيش فيها فقراء وبعدين إذا كانت هذه الأسرة في حاجة فيبقى يتكاتف ويتكافل أهل المنطقة التي هم فيها في مصر في أن يساعدوا هؤلاء الفقراء هؤلاء الأولاد الأيتام الذين مات أبوهم في حادثة يساعدونهم ويمدون إليهم يد العون فكل أهل بلد يتكفلون بفقرائهم ويساعدونهم وبالتالي يعني لا يحتاج فقير في أي مكان لتعاون وتكافل بقية الأغنياء في المكان الذي هم فيه معه وإمداده بما احتاجه نعم مع الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل صل- سؤالك آه فضيلة الشيخ أحبك في الله أكرمكم الله حبكم الله الذي يحتمون فيه بارك الله فيك ما ما- مس العورة أثناء الغسل من الجنابة يا شيخ ينقض الطهارة إيه الإيه تاني الإيه مس العورة أثناء الطهارة من الجنابة يعني غسل الجنابة حاضر حاضر ماشي شكرا حاضر جزاك الله خيرا مع الاتصال الآخر أيوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي أيوه فضيلة الشيخ اتفضل
بقول لحضرتك نعم أني أني تاجر قسط
تاجر إيه قسط قسط يعني ببيع ثلاجة أبيع غسالة أبيع تلفزيون أبيع عضة نوم طيب طيب وبعدين أنا بقسط الفلوس دي أيوه ففي بعض ال- الاشخاص بتبقى ناويه انها تضيع الفلوس تخليني اشكي وساعة اشكي اقعد فتره طويله سنه واثنين وثلاثه لحد ما اخد فلوسي أيوه هل اني من حقي الفتره بتاع السنه والاثنين والثلاثه اللي هو تعمد وقصد انه يضيع عليا الفتره دي في اقساطي هل من حقي اخد مبلغ مقابل هذه الفتره؟ ورأي فضيلتكم في تجارة القسط الاثنين يعني سؤالي تجارة القسط وهل أنا اللي ضيع مالي ده لمدة أربع سنين أو ثلاث سنين لما جت القضية من حقي أخد فلوس ولا ما أخدش؟
طب حاضر مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أستاذ عصام السلام عليكم طيب طيب آه، السؤال اللي كانت سألته الأخت اللي بتقول إنها بتورد آه، أشياء إلى شركة وبتحرر فواتير صحيحة سليمة مئة في المئة بأسعار الشيء الذي باعته من شركتها أو من آه، آه، محلها إلى هذه الشركة ده لا غبار عليه ولا شيء فيه لكن النصاب التاني بيجي يقول لها طب من تحت الترابيزة كده ولا من وراء الكواليس اعملي لي فاتورة ها زيادة شوية ها تقوم تعمل له هي الفاتورة دي طبعا انت كده بتساعدي على أكل مال بالباطل ولو انت صاحبة الشركة اللي هي بتروح لها الفواتير دي وعرفتي حاجة زي كده لا ترضينها ولا تقبلينها فلماذا تقبلين على شركة كهذه أن يؤكل مالها وتكوني أنت أداة لأكل هذا المال بالباطل هذا والعياذ بالله تعاون على الإثم والعدوان ربنا قال كده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يمكن هتيجي تقولي أصل يا عم الشيخ ما أنا ما عملتش كده هي إيه هيسيبني ويروح لحد تاني غيري ويعمل له نفس الحكاية دي والله الأرزاق بالله سبحانه وتعالى ها هذا ليس مبررا لفعل ما يغضب الله عز وجل وأدخل على نفسي حرام وآكل إيه إيه أو أساعد على أكل مال بالباطل هذا لا يجوز وينبغي مباشرة الإقلاع عن هذا التصرف لأن الساكت على المنكر شريك لفاعله الساكت على المنكر شريك لفاعله طيب سؤال هل مس العورة أثناء الاغتسال يبطل الغسل هو لا يبطل الغسل لا يبطل الغسل لأنه مفترض في الاغتسال إن أنا أفيض الماء على جسدي كله أفيض الماء على جسمي كله وهناك من يرى من الفقهاء ضرورة استخدام التدليك التدليك مع إفاضة الماء بيعتبر هذا شرط من شروط الغسل واجب من واجباتي ركن من أركاني إن أنا لا أكتفي إن الماء تنزل على دراعي إنما لابد إن أنا بإيدي بإيدي معايا وبجسمي ومن ظهري ممكن حتى لو بفوطة مبلولة وأمررها على كل مكان فإذا لابد من أن أمس العورة وأدلك كل أجزاء جسمي لأضمن وصول الماء إليها إنما إذا مس الإنسان العورة في الاغتسال ما ينفعش إن هو يجي بعد كده يصلي بيه يصلي بهذا الاغتسال لابد وأن يتوضأ بعد ما خلاص خلص الاغتسال ها يتوضأ ويصلي بعد كده إنما من أراد من أراد أن يستخدم الاغتسال بديلا عن الوضوء بحيث ان هو يطلع بعد ما يغتسل يصلي على طول هيعمل ايه هنقول لحضراتكم بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل يا اخي اتفضل سؤالك سؤالك اتفضل اتصال قطع مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم نعم فاللي عايز بقى يستخدم الاغتسال بديلا عن الوضوء بيعمل ايه بيستنجى اولا يستنجى يزيل النجاسة عن القبل وعن الدبر ها وبعد هذا الاغتسال بعد هذا الاستنجاء يبدأ يفيض الماء على جسده دون أن يمس بباطن كفه عورته إذا وصل الماء إلى كل الأعضاء يجوز له أن يخرج ولا يشترط أن يجدد الوضوء طالما لم يمس عورته أثناء إفاضة الماء على جسده وعموما لو الواحد اتوضى بعد الاغتسال كاحتياطا ما فيش ما هذا أفضل والله أعلم بالنسبة لتجارة القسط جائزة شرعا إن أنا أتاجر أخد فلوسي فوري أو أأجل أخدي ليها بعد فترة كل ده ما يعني الأمر على الساعة ما فيش فيه مشكلة هو سؤال الأخ على ناس بتاخد البضاعة وتسدد أثمانها على فترات متباعدة ويمكن في نيته انه ها ابلع ما يأتي ياخد الفلوس لصالحه ها فهو بيضطر يرفع عليهم قضايا مقابل الشيكات او مقابل ال- ال- الكمبيالات او ما الى ذلك معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا اختي آه آه أنا أريد أن أسأل على آه، مركز للتخسيس آه، آه، بواسطة التدليك آه، هناك آلات آه، مختصة آه، نست- آه، يستعمل تستعمل لت- لتدليك المرأة لتخسيس جسمها نعم فهل هذا جائز أم لا؟
يعني هذه الآلات من يستعملها أنت تستعملينها بنفسك آه، لا هي هي أخص- أخصائية في هذه ال- في هذه الآلات تقوم بذلك اه اه يعني هناك تكشف على العورات يعني لا أدري هل هذا يجوز أم لا
تت- تكشف عن العورات طيب ماشي ماشي حاضر حاضر آلات معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
أيوة سيادة الشيخ من آه، فضلك اتفضلي.
آه، عندي أبويا راجل كبير تقريبا من 20 سنة أو 15 سنة آه، لم كل يعني آه، فلوسه وحطها في شهادات اللي هي في بنك استثماري فهو بيعيش دلوقتي من الربح بتاعها آه، بيقول بيطلع منه خم... آه، مرة 5000 مرة 7000 أيا كان اللي بيطلع آه، فهو دلوقتي أنا عايزة أعرف يعني هو ده دلوقتي ده نوع من أنواع الربا ودلوقتي هو بيديني مصروف شهري آه، وبيغضب لو انا ما خدتوش فانا الحقيقه خايفه اصرف ال- الفلوس ديت لإلا تكون آه، ربا وانا عارفه هو إن في ده في شهادات في أي بنك في بنوك فين في بنوك استثمارية بنوك استز... يعني بنك اسمه بنوك إيه زي إيه آه، هل معاملات آه، إسلامية ولا معاملات لا غير لا إسلامية معاملات عاديه واللي هي شهادات اللي هي حاطط كل فلوسه شهادات وبيطلعوا له ربح بقى كل شهر 5000 7000 آه، كده طبعا يعني بيقولوا فايده متغيره وهو ده حاضر ماشي معنا اتصال آخر السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي لو لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا عايزه اسال بس يعني ايه جوزي من الصايم في رمضان فانا عايزه اعرف ينفع ال- ينفع المعاشره معاه ولا ما ينفعش انت بتصيمه نعم انت بتصومي ولا ما بتصوميش انا صايمه الحمد لله خلاص ماشي حاضر حاضر طب هو لا يصوم بسبب ايه ها نعم هو لماذا لا يصوم
والله الله اعلم بينه وبين ربنا الله اعلم طب حاضر ماشي.
طب حاضر طيب بقي من الوقت القصير آه، آه، بالنسبة للأخ اللي بيسأل موضوع الفلوس اللي بتتأخر عند الناس ويريد أن يأخذ مبلغا إضافيا على هذا التأخير أنت رفعت قضية خد ما صرفته في القضية تكاليف القضية وما إلى ذلك لكن المال الذي في ذمة هؤلاء تأخذه كما هو ويعني تبقى تتحرى بعد كده التعامل مع الناس المماطلة والناس المشاكسة وما إلى ذلك آه، دول احنا مش هنعمل زي البنوك في فايدة مركبة وكل ما تتأخر تعمل كذا لا احنا بنتعامل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لو واحد مش قادر يسدد احنا نديله فرصة مرة واثنين ها ومن يسر يسر الله عليه لكن إذا كانت النية أكل مال بغير حق وانه يطنش على هذه الفلوس ويبلع ما ياتي ارفع عليه قضيه واللي تصرف قضيه حمله له. طيب بالنسبه للسيده اللي بتسال عن الالات التي تستخدم في التخسيس. هو آه، انا بس عايز اوضح نقطه ان عوره المراه على المراه عوره المراه على المراه ما بين السره الى الركبه. عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الركبة يعني كشف الأجزاء التي فوق السرة أو تحت الركبة على امرأة أخرى مثلها ما فيش فيها حاجة يعني ممكن تبقى لابسة أي حاجة خفافي م- ب- تستر ما بين السرة والركبة وتستعمل الآلات آه، ل- آه، ل- ل- للوصول إلى آه، آه، إزالة ضرر نتيجة ال- ال- السمنة الزائدة أو ما إلى ذلك فما فيش فيها مشكلة لكن مسألة إن أنا أنكشف كشف كلي دون حاجة إلى هذا بيقولوا كده الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها بحيث إن أنا ما زودش عن حد الضرورة أكتر من الضرورة وإذا كانت هناك حاجة ماسة وضرورية جدا بأنه أصبح ال- السمنة أصبحت مرضا لابد من الع- لابد من علاجه أقل ما فيها إن إحنا نستر السوأتين ولا نكشف العورتين الغل- المغلظتين ويبقى نتعامل مع بقية الجسم لكن كشف كلي لا ما كده غلط الشهادات الاستثمارية اللي بأرباح آه، ال- المهم جدا في موضوع الاستثمار أيا كان إن أنا أطمئن إلى نظافة الوعاء أطمئن إلى نظافة الوعاء الذي تستثمر فيه الأموال فإذا كان الوعاء الذي تستثمر فيه الأموال وعاء إسلاميا وعاء إسلاميا يعني حتة المتغير مش مقياس إنما طب هو بيستثمر في استثمار حلال في بيع في شراء في مرابحة في مضاربة في استصناع في أي شيء أنا محتاج إن أنا أشوف ها مش أنا يعني أنتوا شوفوا العقد المبرم ما بين صاحب المال وما بين البنك صفته ايه وصورته ايه بحيث انه لو كان معاملة اسلامية يبقى ماشي اما اذا كانت معاملة ربوية فهذا شرعا لا يجوز ويعني يعتبر كده ربا ها وتبقى دخلنا في حرام احنا في غنى عنه نسأل الله العفو والعافية ويبقى في الحالة دي حتى لو غضب الوالد انك انت هتاخدي اموال يعطيك هبة من هذا المال قولي له انا مش عايزاه ننظف الوعاء ننظف المال حتى لو زعل انت كده تستنقذيه بتساعديه على انه ي- ينقذ من شيء بيرتكب فيه حراما اذا ثبت لدينا ان الوعاء غير نظيف فاسال الله تعالى التيسير بالنسبه للمراه التي تسال آه، جوزها ما بيصومش ومعاشرته ليها لا يجوز شرعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة الكلام ده في النهار في النهار وهي صائمة لا يجوز شرعا هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن آه، يجمعنا على الخير ما حيينا وأن يتقبل منا صالح عملنا وأن يغفر لنا سيئة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى